السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله بعد 29 يوم اتكلمنا فيهم عن ربنا بعد 29 حلقة اتكلمنا عن جلال ربنا وعظمة ربنا وحنان ربنا قلوبكم وصلت لفين قلوبنا وصلت لفين حبناه ولا لسه اشتقنا له ولا لسه معرفة ربنا هتغير ايه في قلوبنا هتغير ايه في عزيمتنا هتغير ايه في اهداف حياتنا هتغير ايه في طموحنا معرفة ربنا غيرت ايه في قلبي وقلبك وقلبك فأنا تصرفون ازاي بعد ما عرفنا ربنا ننشغل عنه ازاي بعد مئات الشعارات القرآنية اللي سمعناها على قلوبنا على مدى شهر ازاي بعد كده نفكر في غيره ازاي بعد كده يبقى لنا هدف غير الوصول ليه فأنا تصرفون حبت ايه ولا لسه في ناس يا جماعه حبت ربنا قوي يا جماعه ربنا بيقول واتخذ الله ابراهيم خليلا خليل يعني حب الله تخلل كل ذره من ذرات قلبه سيدنا يوسف بيقول والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن اصبو يعني ميل يعني يا رب اتشغل عنك بشيء يا رب انا مش عايز قلبي يميل عنك يا رب انت وجهه قلبي وحياتي يا رب سيدنا محمد كان بيقول للسيدة عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي اللي يعرف ربنا قلبه ما ينامش قلبه يفضل يسبح تحت عرش الله السيدة مريم ربنا بيقول إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية انتبذت الكلمة دي تزلزل القلب يا جماعة النبذ ده حاجة الواحد مش عايزها أهلها أحب ناس إليها من حب ربنا أخذ قلبها عن البشر حتى أقرب البشر إليها امرأة فرعون وهي بتتعذب بتقول رب ابني لي عندك بيتا عندك الجار بيتا الدار يا رب أهم حاجة تبقى عندك حتى ما جودتش في وصف البيت ما قالتش ابني ليه عندك قصرا ابني قالت الأول عندك وبعد كده أي حاجة عندك يا رب تبقى جميلة في ناس حبت ربنا قد إيه لما عرفت ربنا حبيته ولا لسه سيدنا إبراهيم كان مستعد يبقى فحمة عشان ربنا يترمي في النار عشان ربنا سيدنا يوسف لما اتهم في شرفه قال كلمتين هي راودتني عن نفسي لما ربنا اتهم في وحدانيته صفحة ونص بيتكلم عن ربنا في سورة يوسف وبيدافع عن ربنا يا اخوانا سيدنا محمد كان بيقول واسألك لذة النظر الى وجهك لما عرف ربنا عرف ان اعظم لذة في الوجود النظر لوجه الله عشان كده ربنا بيقول وذروا البيع ذر دي يعني ولا له قيمة لما ربنا يناديك لما حبيبك يناديكي سيبي كل حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى بعد 29 يوم كلام عن ربنا اشتقت ولا لسه اشتقتي ولا لسه في ناس من الشوق لله من كتر شوقها لربنا حبت حاجات لا يمكن حد يتخيل انها تحبها في ناس من الشوق لربنا كتبت رسائل شوق بدمها زي حرام ابن ملحان لما اتطعن من ظهره مشتاق لربنا ما بصش مين اللي خرجه من سجن الدنيا قعد ينثر الدم على جسمه ويتزين للقاء الله ويقول فزت ورب الكعبه فزت لاني وصلت لك يا رب لان اخيرا همل عيني من النظر لوجهك يا رب في ناس كتبت رسائل شوق لربنا بدمها الصحابي اللي قبل غزوة احد يقول اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى في ناس من الشوق لربنا حبت السجن ابن تيمية كان بيقول ان سجني خلوة سيدنا يوسف كان بيقول رب السجن احب الي حبيب لقلبي وانا معاك يا رب في ناس من الشوق لربنا حبت الموت اللي كل الناس بتخاف منه وبتكرهه معاذ بن جبل كان بيقول للموت وهو بينزع حبيب جاء على فاقه اخنق خنقك فوالله اني احبك انت اللي هتوصلني لحبيبي الملائكه من شوقها لربنا حافين من حول العرش شوف كلمه حافين اللي بيحب حد عايز يقرب منه قوي الرسول عليه الصلاه والسلام من شوقه ربنا يحضن المطر لانه جاي من عند ربنا يقبل الحجر لانه من عند حبيبي رساله جايه من عند حبيبي في الجهاد ينام الشوق يملى قلبه يقوم يصلي قيام ليل وبعد كده مش قادر ال- التعب أضنى جسمه ينام وبعد كده الشوق قلب قلبه يقوم يصلي وبعد كده ينام وبعد كده يقوم صراع ما بين جسد منهك بالجهاد وما بين قلب ملتاع بالشوق إلى الله سبحانه وتعالى بعد 29 يوم كلام عن ربنا عظمته ولا لسه حسيت بعظمة ربنا حسيت ان ربنا هو اللي يستاهل انك تضحي عشانه بكل حاجة حسيت ان ربنا هو اللي يستاهل انك تقول له فيك يا رب سعيد بن زيد بيوصف يوم اليرموك مشهد غريب بيقول كنا 24 ألفا فإذا بجيش الروم 120 ألفا يتقدمهم القساوسة يرددون صلواتهم ووراءهم الجيش يردد وراءهم له هزيم كهزيم الرعد منظر مرعب يا جماعة منظر جيش الروم وهو جاي كده منظر يخلع القلب بيقول فجسوت على ركبتي وأمسكت رمحي وقذفته في أول فارس أقبل علي ثم ألقيت بنفسي في المعركة فأذهب الله كل ما في قلبي من الخوف من تعظيم ربنا في ناس ضحت لدرجة رمت نفسها في أهوال جعفر بن أبي طالب في صحيح البخاري في غزوة مؤتة طعن بضع وتسعين طعنة يعني تغربل سيوف كلها من وجهه يا جماعة تقحم الاهوال عشان ربنا سبحانه وتعالى سيدنا محمد في البخاري وددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا فاقاتل فاقتل ثم احيا فاقاتل فاقتل عايز اموت نفس واحده ما تكفيش يا رب تضحيه بروح واحده عشانك ما تكفيش يا رب يا رب انت اغلى من كده عمار بن ياسر اتقطعت ودنه في غزوه اليمامه رضي الله عنه فواحد مرة بيعايره بيقول له يا أكتع الأذن قال له خير أذني سببت ده دي الودن اللي سبقتني للجنة أنا أفضل أعضائي هو أكتر عضو طاعتك بيه يا رب أفضل أعضائي هو أكتر عضو تعب عشانك يا رب ده أطهر أعضائي وأعظم أعضائي بعد 29 يوم كلام عن ربنا يا ترى يا جماعة يا ترى معرفة ربنا هتغير إيه في حياتنا شوفوا من الصالحين كدحوا عشان ربنا قد إيه سيدنا سليمان مات واقف كلمة معنى بيزلزل قلبي والله يا جماعة مات واقف واحد مات واقف وهو بيتابع بناء المسجد الأقصى عشان ربنا ايه يا اخوانا العظمة دي بعد 29 يوم كلام عن ربنا معرفة ربنا هتغير في عزيمتك ايه فإذا فرغت فانصب فإذا فا عشان كده رمضان خلصان اهو فاذا فرغت فانصب مش فاذا فرغت فالعب من مهمه لمهمه لا ابرح حتى ابلغ مش هرتاح يا رب لحد ما اوصل لك يا رب مش هرتاح لحد ما اوصل لرضاك يا رب فطفق مسحا همسح اي حاجه من حياتي تعطلني عنك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم معرفه ربنا غيرت ايه في عزيمتك معرفه ربنا غيرت ايه في مجاهدتك لنفسك ربنا بيوصف سيدنا يحيى بيقول حصوره ضرب حصار حوالين نفسه عمل حصار وحارب نفسه وشهواته عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول الكيس من دان نفسه دان يعني حاربها لحد ما اخضعها سيدنا يحيى حاصر نفسه لحد ما اخضعها وقضها يا اخوانا فلما جن عليه الليل راى في عز ظلام المجاهده تخلقت انوار البصيره فلما جن عليه الليل 24 ساعه لا اكل ولا نوم ولا شرب بيتدبر في الخلق عشان يوصل لربنا راى النور جه النور جه لما الانسان جاهد عشانك يا رب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يا مشهد ناس ماشيه في طريق وفجأة وانت ماشي معاهم لقيت كل الناس بتهرب بتهرب بتهرب وانت باصص في ايه ولقيت مليون واحد بيقول لك اهرب من الطريق ده الطريق ده خطر فواحد بيقول لك لا ده طريق ربنا ده الطريق اللي هيوصل لربنا وكل دول بيهربوا عشان الشهوات والفتن وانت واقف مش عارف تعمل ايه فربنا بيثبتك بيقول لك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم انت الصح كمل اوعى تسيب طريق المجاهده معرفتك لربنا عرفتك طريق السعاده الراجل اللي عنده خمس قرى سياحية القرية فيها خمس حمامات سباحة والدكتور بتاعه عنده مليارات الدكتور بتاعه بيقول لواحد صيدلي صاحبي ابوس ايدك شوف له مهدئ ينيمه من الاكتئاب اللي هو فيه الممثل الكوميدي الكبير اللي ما بينامش غير بالمهدئات يا اخوانا يا جماعة يا اخوانا معرفة ربنا عرفتنا طريق السعادة ولا لا مش بالاسباب والفلوس معرفة ربنا عرفتك مقصد خلقك ولا لا عرفت ليه ربنا اسجد ليكي ملائكة السماوات اللي منهم ملك ساجد من الاف السنين مش هيرفع رأسه غير يوم القيامة عرفت ليه ربنا اسجد لك الملائكة دول لانك خليفة لانك ربنا خلقك تعبديه وانت جواكي شهوات الدنيا الملائكة بتعبد من غير شهوات عرفتوا يا جماعة بعد 29 يوم كلام عن ربنا فأنا تصرفون هترجع حياتنا زي قبل زي قبل ما نبدأ نعرف ربنا عايزين نعرف ربنا نعرف ربنا ازاي يلا يا جماعة نشوف التوصيات اللي هنخرج بيها النهاردة بإذن الله رقم واحد لازم تسمعي عن ربنا كتير يعني السلسلة دي اسمعها تاني اكتبيها اكتبي اهم عناصر فيها اسمعها واكتب كل الشعارات القرآنية اللي فيها وعلقها قدامك عشان تفضل فاكر القرآن بيقول لك ايه عن ربنا سبحانه وتعالى مش بس كده طبعا يا جماعة في قراية القرآن كل آية عن عظمة وجلال ورحمة الله تعدي عليكي لان بعد رمضان مش هنسيب القرآن يا جماعة بإذن الله بعد رمضان لازم تحدد من الوقت ايه الورد اللي انت هتخرج بيه من رمضان ايه الورد اللي انت هتخرج بيه من رمضان ها صيام اثنين وخميس ثابت يلا نعاهد ربنا دلوقتي ها يلا قيام الليل ولو ساعة قبل الفجر يلا يا جماعة سماع درس عن الله كل اسبوع يلا يا جماعة ورد قرآن قد ايه يا اخوانا عايزين نخرج من رمضان بثمرة حقيقية يبقى اذا واحنا بنقرا القران بعد كده كل ايه عن الله نكررها ثلاث اربع خمس مرات زهقت قوم امشي وروح وتعالى وانت بتكررها هتلاقي قلبك نور بمعرفه الله المجاهده سيدنا يوسف عطف دفع عشر سنين من عمره في السجن عشان يوصل ليه ارجع الى ربك عزير دفع 100 سنه من عمره عشان يوصل لاعلم ان الله على كل شيء قدير ابراهيم عشان يعرف ربنا طلع جبال ونزل جبال بيقطع الطير وبيشوف الايه بتاعت سوره البقره لازم نجاهد واحنا في نهاية السلسلة بنقول لازم نجاهد عشان معرفة ربنا لان معرفة ربنا هتغير كل شيء في حياتنا واحنا في نهاية السلسلة بنقول يا جماعة فاذا فرغت فانصب مش فالعب هنعمل ايه بعد رمضان بطل بعد رمضان مؤمن آل ياسين جاء من أقصى المدينة رجل أقصى المدينة بيتربى وبيعبد لما نزل الواقع نزل راجل عمل بطولة ربنا خلدها اليوم القيامة احنا جايين من أقصى المدينة في رمضان بعد رمضان مطلوب بطولات في الدعوة مطلوب بطولات في العبادة بعد 29 يوم كلام عن ربنا حققنا أهداف السلسلة اللي اتكلمنا عنها في الحلقة الثانية ألست بربكم وصلنا لحب الله للفرح بالله للشوق إلى الله للاطمئنان بالله للإقبال على الله لعلو الهمة في الدعوة والكلام عن الله لعلو الهمة في كلمة الحق في وجه الظالمين لقوة العبادة وقوة العبودية للتوكل والثقة في الله وصلنا لإيه يا جماعة عايزين نجتهد بإذن الله سبحانه وتعالى عايز في نهاية السلسلة أشكر إدارة الطريق إلى الله اشكر هذا الموقع صاحب المبادئ صاحب المبادئ اشكر هذا الموقع اللي ربنا قيد له رجال فعلا والله يا اخواني والله حسيبهم ولا ازكي على الله احد هذا الموقع الا انتج هذه السلسله بستغرب والله يا اخواني وبتعجب ان انا من سنين نفسي اعمل سلسله عن ربنا لما ربنا ياذن تبقى من انتاج هذا الموقع المبارك مش من انتاج اي حد تاني قلت اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ربك يخلق ما يشاء ويختار ربنا يصطفينا وربنا يستعملنا مستنيينكم بعد رمضان بعد 20 30 يوم مع بعض يا جماعه على موقع الطريق الى الله مستنيينكم على الغرفه الصوتيه على موقع الطريق الى الله عاملين لكم المعهد القراني الدعوي معهد تربوي عشان التربيه تتحول لعلوم منهجيه مستنيينكم على الصفحه الرسميه بتاعتنا على الفيس مستنيينكم على الصفحة الرسمية على الفيس لموقع طريق إلى الله مستنيينكم يا جماعة احنا بقينا أسرة واحدة ما نسيبش بعض بعد كده أبدا أبدا أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى وفي النهاية فما ظنكم برب العالمين ظنك ايه بإله غفر لبغي عشان سأت كلب ظنك ايه بإله غفر لقاتل الماء لما اقبل عليه ظنك ايه باله بيتنزل عشانك كل ليله ظنك ايه باله بيفرح بتوبتك اكتر من فرحه انسان كان ميت ميت وربنا احياه ونجده بيفرح باقبالك عليه لدرجه انه يهرول اليكي بيفرح بعبادتك لدرجه انه يجمع الملائكه ويباهي بك الملائكه اتيتك اتيتك اعلن ذلي وفقري وأسفح بين رياضك ذهري أتيتك أنت حبيبي وربي وأنت محير قلبي وفكري جمالك أي جمال عجيب تذوب به مهجتي أي سحر جلالك أي جلال مهيب يبارك خيري ويطرد شري أطير إليك خذار هيام وأجري وحول العواصف تجري أطير إليك سفينة شوق يدافعها الموج في كل بحر فكلي حماية وكلي مناية وكل هدايا وزادي وذخري فكل حماية وكل هدايا وكل منايا وزادي وذخري أتيتك أعلن ذلي وفقري كأنك تراه رحلة عشنا فيها بقلوبنا مع الله يا رب يا رب تكون بداية ما تبقاش نهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي